السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله عودة لحكاية آية هذه السلسلة المباركة اللي كل مرة بناخد آية من كلام ربنا سبحانه وتعالى بناخد كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين مش عارفين الآية اللي ندخل الجنة بسببها إيه الآية اللي هترفعنا للفردوس الأعلى يا رب إيه مش عارفين الآية اللي هتصلح قلوبنا إيه الآية اللي هتغير حياتنا إيه فالله أودع في كل آية من آيات كتابه أسرار وأسرار وأسباب للعطاءات والنفحات والفتوحات تعالوا نتعرض لكتاب الله للكلم الطيب من الله سبحانه وتعالى النهاردة هناخد آية عجيبة جدا آية جزء منها اشد ايه ترهيب في كتاب الله وجزء منها ارجى ايه في كتاب الله الجزء الاولاني منها اشد ايه ترعبك وتوقف قلب اي عاصي النص الثاني ابن عباس قال عليه ما من ايه ارجى في كتاب الله من هذه الايه قال تعالى ويستعجلونك احنا في سوره الرعد دلوقتي في ايه 6 ويستعجلونك بالسيئه يعني عقوبه المعصيه في الدنيا انتقم مننا يا رب بقى لو ايه لو بجد دي معاصي ولو بجد احنا وحشين ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه قبل ما يطلبوا من ربنا ثواب الطاعه يا رب ارزقنا يا رب افتح علينا يا رب اكرمنا يا رب غير حالنا لاحسن حال ربنا عنده خير كبير قوي اداه للصالحين دول يا عيني والعياذ بالله حمقى مسلطين على نفسهم لو انتوا بجد اللي شغالين في الدعوه كلامكم صح ربنا ما بينتقمش مننا ليه ويستعجلونك بسيئه قبل الحسنه اسمع بقى وقد خلت من قبلهم المثلات المثلات ده في الحرب لما واحد يقتل واحد بس اللي قتله ده عمل فيه حاجات وحشه قوي في ايه يقوم يمثل بجثته يقطع مناخيره ويفتح بطنه ويطلع مصارينه زي اللي عملوا المشركين مثلا بالمسلمين بعد غزوه احد سيدنا حمزه مثلا وسيدنا مصعب وغيره وقد خلت من قبلهم المثلات يمثل بجثته ربنا بيهدد كل عاصي انا ممكن امثل بيك انا ممكن اخليك عبره لمن يعتبر انا ممكن افضحك في الدنيا كلها انا ممكن اخليك ايه لكل واحد تسول نفسه ان يفعل مثل ما فعلت ربنا بيهدد كل متبرجه كل عاصي كل مجتمع بيلعب في شريعه ربنا زي الحكومه التونسيه وهي بتعمل كده في المواريث وبتتجرأ على الله وبتتمرد تمرد عجيب ما اجرأ البشر على الله سبحانه وتعالى ربنا بيهدد كل عاصي انا ممكن اخليك مثلى انا ممكن امثل بيك انا ممكن امزقك وقد خلت من قبلهم المثلات شوفوا بقى الايه اللي ترعب ده ايه ايه رهيبه يعني الترهيب لا يتوقع احد ان هو يتقال سبحان الله العظيم شوف بقى و وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم مهما ظلمت مهما عملت مهما عملتي مهما أسرفت على نفسك مهما عليت معصيتك رحمة ربنا أعلى ربنا قادر ان هو يرحمك وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ابن عباس بيقول على هذه الايه ما من ايه ارجى في كتاب الله من هذه الايه ايه يا جماعه ال ال ده, ده, ده سونه ايمانيه ده يعني ايه نصها يرعب ويوقف القلب ونصها يلهف على رحمه ربنا ويملى القلب بالامل في رحمه ربنا ايه امل ايه ترهيب رهيبه جنب ايه ترغيب وامل ورحمه واقبال جمال واستبشار وفرحة بالله سبحانه وتعالى الاتنين جنب بعض ازاي تعالوا بقى نتكلم في الآية دي تعالوا ندخل في الآية العظيمة الخطيرة دي بس الأول الآية دي في سورة الرعد ايه علاقتها باللي قبلها واللي بعدها عشان يا جماعة يبقى فيه هليكوبتر فيو كده يبقى احنا مش واخدين آية بمعزل عن السياق فكل شيء في القرآن إعجاز علاقة الآية باللي قبلها واللي بعدها ده إعجاز الآية نفسها وترابط الأولى مع آخرها إعجاز اختيار الألفاظ زي ما هنقول دلوقتي المثلات إعجاز اختيار الحروف زي ما المفسرين وقفوا يعني وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم قالوا على دي ثلاث حروف عين ولام ويه في حين ان كان المتوقع مع ظلمهم ودي حرفين والقران مبني على الاختصار طب القران ليه جاب لفظ على اللي اكثر في الحروف في المبنى من لفظ مع اللي اقل في المبنى رغم ان القران مبني على الاختصار الحروف معجزة الألفاظ معجزة ترابط أول الآية بآخرها معجزة علاقة الآية بالسياق وبالصورة ككل معجزة مقاصد الآية وإسقاطها على الواقع معجزة طب علاقة الآية بالسياق إيه؟ الموقف موقف تعجب ربنا بيقول للنبي اتعجب منهم شايف يا محمد شايفين يا مؤمنين العجب المفروض ما تنبهروش بالغرب وتنبهروا بالعصا وتنبهروا المفروض انتوا تقفوا مذهولين ان لعملكم من القالين احنا كارهين اللي انتوا بتعملوه مش مشتاقين لمعصيتكم وملهوفين عليها بس بنجاهد نفسنا عشان خايفين من النار احنا مش طايقين تبرجك تبرجك احنا مش طايقين رشوتك واكلك للربا احنا مش طايقين تمردكم على شرع الله احنا مش طايقين مش طايقين ال lifestyle بتاع العصاه من اوله لاخره فربنا بيقول للنبي في الايه اللي قبلها وان تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا يعني إيه وإن تعجب وإن تعجب دي ربنا بيقول قبلها الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها شايفين شايفين السماء ومعجزات النجوم ومعجزات المجرات وال 160 مليار سنه ضوئيه شايفين الشمس والقمر شايفين وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين شايفين معجزات ربنا في كل ثمره في التفاح في الموز في ان ربنا خلى فيه ذكر وانثى في البلح في في كل ثمره من اصل جميع النباتات الزهريه المثمره كما يقول علماء الطبيعه في جميع في علماء الاحياء يعني في جميع النباتات الزهريه المثمره اي نبات بيطلع ثمره في الوجود ذكر وانثى سبحان الله العظيم يعني قال لك العلماء حتى لو كان زي موريس بوكاي كده لما اسلم فكان بيقول حتى النباتات اللي ممكن ما, ما يحصلش ازهار بالتلاقح بين الذكر والانثى برضه ذكر وانثى سبحان الله العظيم وفي الارض قطع متجاورات شايفين حته ارض جنب حته ارض شجره جنب شجره دي تطلع شهد وسكر ودي تطلع مرار عنقود عنب واحد الحبايه دي سكر وشهد والحبايه دي مرار محدش يقدر يدوقها سبحان الله العظيم فربنا بيقول للنبي وان تعجب مستعجب يا محمد مستعجب من قدره ربنا في السماوات مستعجب من اعجاز ربنا في الخلق مستعجب من ايات ربنا المذهله في السماوات والارض وفي كل شيء والله يا اخواني في الطب نقطة الدم والله لو قعدت عمرك تشكري ربنا على كل نقطة دم في جسمك شوفي جسمك فيه كام نقطة دم جسمك بس يعني شرايينك بس فيها حوالي 5000 نقطة دم 5 لتر حوالي 5000 نقطة دم وال5 لتر دول دول مش الدم بس اللي في جسمنا ده ده جسمنا مليان اصلا سوائل اكتر من كده اضعاف مضاعفة انما نقطة دم واحدة كل نقطة دم فيها 5 مليار كرة دم حمراء كل كرة دم قاعدة تلف مسافات جبارة ما بين الرئة والألف مليار خلية اللي في الجسم توصل الأكسجين وإلا كلنا نتخنق ونموت كل نقطة دم فيها 350 مليون صفيحة دموية يعني حوالي نص مليار وإلا كان أقل جرح صغير دمك كله ينزف وتموت كل نقطة دم فيها عشرة مليون كرة دم بيضة جندي بيدافع عن مناعتك وبيحافظ على جسمك وإلا لما المناعة دي بتقل في مرض زي الإيدز الجسم بيتملى أورام وبيتملى أوبئة قالوا يبقى جهاز المناعة ده بيحمينا من آلاف الأورام وآلاف الأوبئة سبحان الله العظيم دي كل نقطة دم تدفعي كام في كل نقطة دم تشكر ربنا قد ايه على كل نقطة دم لو عشنا عمرنا نشكر ربنا على كل نقطة دم مش هتكفي فربنا بيقول للنبي وان تعجب انت مستعجب يا محمد من ايات ربنا المذهلة في السماوات والارض وجسمك وكل شيء فعجب قولهم الاشد عجب او اللي عجيب قوي قوي قوي قوي قوي زي قدرة ربنا المذهلة في الكون رد فعلهم امام هذه القدرة فعجب قولهم عجيب عجيب عجيب شواهد رحمة ربنا في الكون كل ده ربنا اداهولنا يعني فواتير الكهرباء كاوية الناس كلها الأيام دي كل الناس ولعة وكبدها مولع من فواتير الكهرباء 1000 3 4000 في ايه؟ فواتير الكهرباء عامله كده ايه؟ طب لو ربنا كان دفعنا فاتورة كهرباء الشمس كنا نعمل ايه؟ بعد طب ربنا ادانا الشمس من غير ما نطيع ولا نسجد ولا نصلي قيام ليل امال لو صلينا وصمنا عجيب يا محمد بعد شواهد رحمة ربنا في الكون زهدهم في الله زاهدين في ربنا بعد كل الشواهد بتاعت الرحمة دي عجيب يا محمد بعد كل شواهد اليقين والقدرة المذهلة الدالة على وجود الله يقينا في الكون تجرؤهم على الله وعدم تصديقهم لوعود ربنا في الدنيا ولا في الآخرة عجيب يا محمد ذكائهم الخارق في الدنيا وغبائهم المذهل في الدين عجيب يا محمد اخلاقهم وانضباطهم الرهيب في التعامل مع المخلوق وتسيبهم وانحلالهم وتمردهم في التعامل مع الخالق وان تعجب فعجب اقول لك بقى العجب العجاب فعجب قولهم اذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد امال اللي جابكم اول مره مين اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم الاغلال اللي هي ايه الاغلال دي قيود الحديد المفسرين قالوا الاغلال دي اللي هي المعاصي اوعي تأيدي نفسك بمعصية ربنا مستغرب انك ما بتقومش الفجر ليه لانك غليت نفسك بالمعاصي بتاعت النهار مستغربة مش عارفة تقومي الليل ليه غليتي نفسك بمعاصي النهار تشوفي لبسك راجعي نفسك راجع اخلاقك مع زوجك راجع اخلاقك مع جيرانك وارحامك راجع الاكل اللي بتاكله لاولادك حرام ولا حلال راجع امانتك في شغلك واتقائك لله في مواعيد الانحدار حضور والانصراف واستعمالك الموبايل في مصالحك الشخصيه طول وقت مصالح المسلمين في العمل الرسمي راجع نفسك في وشك في مكياجك في في في في لبسك في طرحتك في اخلاقك في اختلاطك راجعوا نفسكم راجعوا نفسكم واولئك الاغلال في اعناقهم القيود الرهيبه المعاصي ايدتهم فربنا بيقول للنبي عجيب ان هم مش مصدقين وعود الاخره اذا كنا ترابا ائنا لفي خلق جديد وبعد كده الايه بتاعتنا بقى اللي جت بعدها واستعجلونك بالسيئات قبل الحسنه يعني برضه عجيب مش مصدقين الاخره وعود الاخره في الايه اللي قبلها وهنا مش مصدقين وعود الدنيا مش مصدقين ان في سيئه وحسنه في الدنيا مش مصدقين ان في انتقام من الله اللي هو كلمه السيئه انتقام من الله في العصاة في رزقهم في جوازهم في سعادتهم في نفسيتهم في حياتهم في اكلهم في شربهم في الحكام اللي بيتسلطوا عليهم وبيظلموهم قبل الحسنه في فتح الله ومدد الله على الطائعين مش مصدقين ازاي ربنا بيت... بيخلي سيدنا محمد يقول له تعجب انهم مش مصدقين وعود ربنا في الدنيا مش مصدقين ان ربنا ممكن يخلي لهم الدنيا جنه لو قطعوه وممكن يخليها بكوره العذاب لو عصوه ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات حاجه غريبه قوي قوي قوي قوي يعني يعني م... م... مستعجلين يستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه كلمه فيها حمق يعني انتقم منا بقى يا رب لو احنا بنعصيك لو الدعاء كلامهم صح امال ربنا ما بينتقمش مننا ليه طب ما ربنا ياما وراكوا شواهد الرحمه ياما وراكوا نعم ووراكوا عمل ايه لعباده الصالحين طب ما تأملوا في رحمة ربنا عشان كده الآية دي مليانة أمل الجملة دي مليانة رحمة مليانة طمع في رحمة ربنا الأمل 99% من السعادة أنت ممكن تكون عندك مشاكل بس استبشارك إن ربنا يقدر يفرج كربك يخليك تضحكي عن تجربة والله يا جماعة الواحد بيبقى أحيانا في ابتلاء قلبه بيرقص من الفرحة ليه؟ لأنه مستبشر بالله لأنه موقن إن ربنا مش هيسيبه ما دام اشتغل في الدعوة واشتغل في العبادة ورفع إيده وقال يا رب الأمل 99% من السعادة فالآية دي آية أمل ربنا يقدر يديكوا حسنات في الدنيا يقدر يخلي الدنيا دي كلها حسن في حسن كلها جمال في جمال كلها عافية ورزق وبركة بس أطيعوه الآية دي بتقول لك ربنا رحيم قد إيه بيك الإنسان عايز العقوبة وربنا رايد له ال- ال- ال- الكرم ورايد له الخير ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات يعني إيه وقد خلت من قبلهم المثلات المثلة دي جاية من ثلاث جذور لغوية أو ثلاث معاني يا إما جاية من المثلة ربنا بيقول للعصا أنا أقدر أمثل بيك أنا أقدر أخليك مثلة شفت واحد قتل واحد في معركة وبعد كده قطع له جسمه ومزقه وشوه له ملامحه التشويه ده اسمه المثلة كأنه أراد أن يجعله عبرة لمن يعتبر فلا يع- يستطيع أحد بعد هذا أن يفعل مثل ما فعل هذا حدش يجرؤ أن يعمل مثل ما فعل زي ربنا مع بومبي كده مع قوم 5000 واحد قاعدين يزنوا ويفعلوا فعل قوم لوط والعياذ بالله وفجور وفساد ربنا سبحانه وتعالى خلى البركان الاول الغازات تثور السامه اتسمموا اتشلوا في مكانهم وهم احياء 5000 واحد بعد كده خلى الحمم تثور وتنفجر البركان ينفجر ودي كارثه طبعا بيئيه جباره آه ات- الحمم رصبت واتحرقوا وهم احياء الحمم اترسبت في جسمهم اتشلوا على ما كانوا عليه اللي كان بياكل حته جاتوه اتشل على الوضع اللي ك... ات... ات... اتحرق في الوضع ده اللي كان بيزني مع واحده اللي كان بيفعل فعل قوم لوط مع واحد اللي كان بيعمل عاده سريه كله اتشل على مكانه واتسمر على مكانه اللي طلع يجري من المكان ربنا خلى الق- البركان يقذف حجاره رجمتهم وشوتهم حتى لحد شواطئ البحار اللي هربوا لحد شواطئ البحار هي دي المثلى بقى هي دي المثلى ان ان رب... ليه؟ لانهم كانوا عايزين يجعلوا اهل الدين مثلى في الاعلام وفي التريقه وفي القنوات وفي تمثيليات رمضان عايزين يجعلوا اهل الدين مثلى يبقى المعنى الاولاني همثل بيك ربنا بيهدد كل عصا انا ممكن اخليك مثلى المعنى الثاني من المماثله ان ربنا بيقول انا اللي هعمله فيك ده مثل اللي انت عملته جزاء من جنس العمل كل معصيه هتعصي ربنا بيها العقوبه هتبقى جزاء من جنس العمل من المماثله ربنا ولا يظلم ربك احدا جزاء وفاقا وفق ما فعلوه من المعصيه بالظبط نسخه طبق الاصل زي توافق الاعضاء ان الاعضاء متوافقه مع بعض تماما حتى في البصمة الجينية بتاعت كل خلية في الأعضاء متوافقة مع بعض فهنا جزاء وفاقا زي مثلا cancer of prostitutes سرطان العاهرات ده عندنا في كلية الطب كنا بندرسه اللي هو آه، طبعا مش كل واحدة هيجي لها سرطان عنق رحم إنما بيقولوا إنه بيكثر وسط اللي شغالين في البغاء والزنا ولا علاقات جنسية متعددة مع رجال متعددين وفعلا في ممثلات ربنا يحفظنا يا رب يعني كانوا مشهورين بالأفلام السيئة وأصيبوا بهذا المرض وماتوا بيه يعني جزاء من جنس العمل المثلات المماثلة جزاء زي كده السرطان الثدي ربنا يعافينا ويعافي المسلمات أجمعين انتشاره الرهيب بعد ما الستات بدأت تلبس البادي و- وتبرز جسمها وتبرز مفاتن ثديها ابتلوا في الثدي زي الراجل اللي سرق الورث بتاع الأطفال اليتامى شلهم ما هو المال ده اه، الفقر جاي من الفقر لأنه بيشل العمود الفقري يكسر العمود الفقري فتسمى الفقر فقر فقرهم شلهم واحد بيضرب على واحد نار في الشارع فالراجل ده بيطلع رقبته كده طلقه النار جت في رقبته هو. ملوش دعوه بالخناق شلته فقرته عملت له ضرب في العمود الفقري فقرهم فربنا فقره فربنا كسر له عمود الفقري سبحان الله العظيم مش كل مبتلى عقوبه ولكن انا بقول ان تبص لمعصيته وتبص للي حصل وقد خلت من قبلهم المثلات اي امثال ما فعلوا ولا يظلم ربك احدا تمام نسخه طبق الاصل عشان كده ربنا بيقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به مش فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي إيمان يمثل إيمان الصحابة هو ده اللي ربنا تعبدنا بيه الإيمان اللي يجيب التضحية ويجيب اليقين ويجيب الجهاد ويجيب الصدقة ويجيب العبادة ويجيب تلبية أمر الله هو ده الإيمان اللي ربنا رايده مش إيمان الذبذبة مش إيمان سطر وسطر مش إيمان ال- التخليط ربنا بمثل ما آمنتم به يبقى ده المعنى التاني خلت من قبلهم المثلات أي العقوبات المماثلة لمثل ما عملوا المعنى الثالث من ال- ال- المثول الشيء الماثل حتى كلمة التمثال يعني ايه التمثال حاجة ماثلة قدام الدنيا كلها وقدام عينين الدنيا كلها آه يبقى من ال- من الحاجة الماثلة هفضحك هو ده المعنى قالوا العقوبات الفاضحة ربنا بيهدد كل عاصي هفضحك هفضحك انت فكرك ان ما اقدرش افضحك حتى لو انت ملك وابن ملك ابوك ملك وانت ملك ولسه متحامي في ملك ابوك وبتظلم وتقتل وتغتال هفضحك قدام العالم كله هخلي العالم كله يسمع تسجيلات وانتوا بتقتلوا ال- الضحيه بتاعتكم خلي الدنيا كلها كل طوب الارض عاد هيكرهك في شعبك وبره شعبك هفضحك وقد خلت من قبلهم المثلات اي الفضائح ربنا بيهدد كل واحده عاصيه كل واحد في مكالمات ليليه كل واحد في معاصي سر انا اقدر افضحك ربنا بيهدد كل متبرجه انت بتعصيني ليه عشان تتجوزي ده جوازك ده في ايدي ده انا كاتبه لك من قبل ما تتخلق ب ألف سنه انا اقدر اخليك مثله لكل واحده تكشف شعرها بعدك انا اقدر اخليك عبره لمن يعتبر انا اقدر اخلي مفيش جواز ولما بعد سنين تلاقي جواز اللي انت عصيتيني عشانه اخليه يعذبك وما يبقاش في استقرار في البيت واقل كلمه تجيب طلاق وتبقي انسانه معذبه في حياتك والطلاق يبقى اسهل حاجه ولو عشت شبابك اخليك مهدده بسرطان ثدي او اي مرض يجيلك في شبابك يطمس متعه الحياه عندك ربنا بيهدد كل عاصي كل شاب بيعصي ربنا ليل نهار في الجامعه انا اقدر اخليك مثله انا اقدر اخلي بطاله مفيش شغل بعد ما طلعت عينيك في في الدراسه في الكليه وبعد كده مفيش جواز مفيش اب يرضى يدخلك بيته اصلا ولا انت عارف تتجوز ولما تتجوز عايز تشتغل 25 ساعه في ال 24 ساعه عشان تقدر تجيب القوت قوت لا تموت مش عشان تختنى وب- وبعد ما تتجوز اللي انت عصيتني عشانها ده وقعدت تحب فيها بالمعصيه وبالحرام اخليها انسانه متمرده عليك ومش مكسوره ليك ومش داخله في طوعك ولو سبتها وابقيت عليها تتعذب ولو طلقتها تتعذب لانك انت ما تعطنيش وبعد كل ده الاكتئاب والامراض النفسيه ربنا بيهدد بيهدد كل مجتمع بيحجب شرع ربنا وبيغير شرع ربنا ويجيب يروح يجيب الديمقراطيه وال... والشرائع الغربيه ويبدلها بدل شرع ربنا سبحانه وتعالى انا اقدر أمل- اخليكم مثلى لكل المجتمعات انا اقدر امثل بيكم قدام المجتمعات كلها اخليكم اذل امه وأخ- واملا حياتكم بالمشاكل الاقتصاديه والسياسيه والذل والفقر والفشل الكلوي وتلوث الميه وتلوث الجو والسرطانات والبطاله والعنوسه ربنا بيهدد كل عاصي زي الشاب اللي التريلا في دمياط داست على العربيات وهو كان مغطي العربيه وبيزني هو واحده اتفرموا مثله ربنا خلاه مثله زي الشاب اللي بيشرب مخدرات في شقته مات overdose ما جيرانه ما شموش ما عرفوش انه مات غير لما شموا ريحته دخلوا لقوه معف متعفن والدود بياكل جسمه ربنا بيهدد كل عصر انا اقدر ربنا بيهدد الشعوب اللي اختارت تبديل شرع ربنا خ- شعب تونس ازاي يسكت على الحكومه وهي بتقول لك انا هبقى ما فيش حاجه اسمها لا مساواه بين الرجل والمرأة- والمراه في الميراث لا تطبيق لشرع لا لان ربنا اصلا بيساوي شرع ربنا هو المساواه اصلا شرع ربنا هو العدل 30 حاله ربنا سوى بين الرجل والمراه في الميراث 14 حاله ربنا جعل ميراث المراه اعلى من ميراث الراجل في حين ان ميراث الراجل اعلى من ميراث المراه لا يتعدى ثلث العدد ده اصلا ربنا سبحانه وتعالى ورث المرأة كم مرة أضعاف ما ورث الرجل فاحنا فهم اللي هم اللي ظلم هم اللي ما بيسووش في الميراث ربنا بيهدد كل حكومة وكل شعب اتمرد على شريعة ربنا كل شيخ زي الشيخ عليه من الله ما يستحق أقول لو أمام الناس ان لك موعدا لن تخلفه ان لم تتب الى الله سبحانه وتعالى اللي طالع يقول الورث آه، اللي اللي عمله تونس عادي جدا وايه المشكله لان في حاجه اسمها حق وحاجه اسمها واجب ده حقي و- وستات تونس اتنازلوا عن حقهم او رجاله تونس بقى هم اللي اتنازلوا عن حقهم ان يبقى لهم ضعف الميراث في بعض الاحيان ومين قال لك ان رجاله تونس اتنازلوا عن حقهم ومين قال لك ان هي دي العله الوحيده ذكرتني بقول الله وقلبوا لك الامور اللي يقعد يتوه الحكم في بعضه عشان في الاخر محدش يبقى عارف ايه الحرام وايه الحلال حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ربنا يظهر امره على السنه اوليائه وفي قلوب عباده باذن الله سبحانه وتعالى يبقى وقد خلت من قبلهم المثلات تهديد لكل عاصي ممكن امثل بيك واخليك عبره لمن يعتبر وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم نكمل تحبوا نكمل الوقت ولا نوقف يعني تحبوا نكمل الوقت ولا ن... آه، آه، عايز رايكم معايا انا مش عارف احنا عندنا 10 دقايق ولا لسه احنا كده عندنا 10 دقايق ولا عندنا 20 كده 20 دقيقة طيب خلاص يبقى ان شاء الله باذن الله نكمل الآية الجزء الثاني بقى ان شاء الله باذن الله اللي هو ارجى آية بقى في كتاب الله على قول ابن عباس اللي هو كما قال ما من آية ارجى في كتاب الله من هذه الآية وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم الله اكبر شوفوا ربنا بيقول لهم انتوا رايحين فين تعالوا ما انتوش عارفين الرحمات اللي عندي في الدنيا قبل الاخره تستعجلوا بالسيئه قبل الحسنه ليه في الدنيا وفي الاخره ليه تعالوا شوفوا انا هعمل لكم ايه وهديكم ايه ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ان شاء الله نلتقي بقى في المقطع القادم في سلسله حكايه ايه مع وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم جزاكم الله خير